السابقون السابقون المسلم عالي الهمة دوما يسعى للقمة يمضي نحو سماء الله منزله فوق النجمة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع سلسلة السابقون آه النهاردة الحلقة رقم أربعة يعني النهاردة احنا بقينا أربعة رمضان أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على الخير دائما بالله عليك أنت عارف طبعا أن في كل ليلة لله عز وجل عتقاء من نار جهنم اتعتقت رقبتك أول ليلة قول لي الله أعلم ما هو الله أعلم بس عملت حاجة جاهدت والذين جاهدوا فينا لنهديناهم سبلنا احنا كنا معانا في الحلقة اللي فاتت جاهدت بالعبادة بالطاعة بالذكر بالاستغفار بإكرام اليتامى بتقبيل إيد الوالدة والوالد بالإحسان إلى الأرامل آه عملت إيه في التراويح صليت ولا ما صليتش آه ختمت القرآن ولا لسه أنا عايزك تختم القرآن على الأقل في رمضان ده عشر مرات يعني كل ثلاث أيام مرة تقول لي بس صعب قوي يعني كل ثلاث ايام مره لا مش مش صعب ولا حاجه وقسمها تقسيمها هقول لك عليها حلو قوي قبل كل فريضه اقرا جزء ثلث ساعه وبعد كل فريضه اقرا جزء يبقى قريت جزئين مع خمس فروض يبقى قد ايه يبقى كده 10 اجزاء مش هتحس بيهم بالمره انت لو قريتهم مع بعض ممكن تحس انما بالمنظر ده مش هتحس بالمره خالص بفضل الله سبحانه وتعالى تختم كل ثلاث ايام الامام الشافعي وده اثر صحيح كالشمس الإمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة كان بيختم القرآن في شهر رمضان 60 مرة بتتكلم جد اه والله 60 مرة قول لي بس معلش أصل يعني ده النبي عليه السلام قال لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من ثلاث أقول لك صح كلام مظبوط لكن كما قال الإمام الذهبي رحمه الله رحمة واسعة تعليقا على هذا الحديث قال ولكن لله مواسم للطاعة مواسم مواسم تكتفي فيها أكتر إزاي؟ فشهر رمضان كما قال الإمام الزهري رحمه الله رحمة واسعة إذا جاء رمضان فإنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام كان السلف كلهم بلا استثناء تقريبا كانوا يتفرغوا من كل مسائل العلم بقى والفقه والحديث والكلام ده كله ويتفرغوا في شهر رمضان للقرآن وبس ما فيش غير القرآن فكان يتفرغوا والقرآن ممكن يتختم في, في اليوم مرتين ممكن والله أنا عن نفسي جربتها مرة قعدة واحدة كده بالظبط سبع ساعات ونص بالملي بلا انقطاع إلا فقط إذا كان للصلاة وكده سبع ساعات ونص يتختم قرآن بفضل الله سبحانه وتعالى قول 10 ساعات 10 ساعات ممكن يتختم القرآن بفضل الله سبحانه وتعالى اجتهد اجتهد الهمة عايزينها تعلو بفضل الله سبحانه وتعالى تعالوا طالما بنتكلم احنا آخر حاجة قلناها في الحلقة اللي فاتت ان انت عايز تعمل زي المنطاد البالون الكبيرة اللي عايزة تنطلق خف القلب خف الصندوق خف القلب من الحجارة هتلاقي البالونة بتطير وبتنطلق في سماء الايه الطاعة بفضل الله سبحانه وتعالى وادينا المثال الثاني مكوك الفضاء أو أو سفينة الفضاء عايزة تنطلق فمحتاجة قوة دفع عالية جدا اللي هي النار اللي أنت بتشوفها دي والغاز اللي طالع منها ده كله فبتنطلق عشان تعدي بس إيه مجال الجاذبية الأرضية تعدي خلاص تنطلق بقى وتسبح في سماء الطاعة مفيش أي مشكلة خالص مشكلة المعاصي إن ليها جاذبية ليها جاذبية جامدة جدا مش النبي اللي قال كده كما عند مسلم صلى الله عليه وسلم قال حجبت النار بالشهوات وحجبت حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة ب يعني بالتكاليف بقى والعبادات وغير ذلك سبحان الملك وفي رواية حفت النار بالشهوات حفت النار ايه بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره المكاره الشيء اللي بتكرهه النفس والنفس تكره أي تكليف أي حاجة فيها صعوبة بالنسبة لها بتكرهها صلاة الفجر في عز الفجر في عز البرد هقوم ولسه وهتوضى اقوم من تحت البطانية والمكيف ولسه هتوضى بمية ساقعة وامشي في الشارع والدنيا ساقعة وفي عز الليل و... عشان اصلي وانه ليسير على من يسره الله عز وجل عليه اصدق الله يصدق بفضل الله سبحانه وتعالى يسير لكن تحس بلذة ونشوة جميلة بان انت رايح مصلي الفجر ناس كتيرة نايمة وانت صاحي مش عشان انت احسن واحد فيهم لا سيء الظن لازم ان انت تسيء الظن بنفسك قول لا ده اكيد انا اللي يعني ذنوبي كتيره فربنا سبحانه وتعالى رحمه بي ورفقا بي قومني علشان ذنوبي تخف وهم ممكن يكون أحسن مني دايما الإنسان يسيء الظن بنفسه ويحسن الظن بالغير خدت بالك لأن أنت لو أحسنت الظن بنفسك هتضيع ان انت تقول ده الحمد لله انا مصلي الفجر لسه هو مين زي في الدنيا دي ده انا اللي فيهم والباقي مش عارف ايه لا اوعى تحسن الظن بنفسك وتسيء الظن بغيرك شوف عمر بن الخطاب امير المؤمنين فاروق الامه الاكبر يقول عن نفسه لو ان منادي ينادي يوم القيامه ان كل الناس في الجنه الا رجلا واحدا لقلت انه عمر ابو بكر الصديق ثاني اثنين أفضل إنسان على وجه الأرض بعد الأنباء والمرسلين يقول لو أن إحدى قدمي في الجنة والأخرى بخارجها ما أمنت مكر الله هي دي المسألة ان انت دائما ايه على طول عشان تجتهد وعشان تعلى اكتر واكتر واكتر وتقرب من ربنا اكتر واكتر ان انت دائما تحس ان انت مقصر واخد بالك وان انت دائما يعني ما عملتش اللي ربنا اوجبه عليك سبحان الله عشان كده بنقول النهارده عايزين نركب سفينة الفضاء ونطير النهارده الى كوكب اسمه علو الهمة كوكب ليه شعار مكتوب في اوله كده السابقون عايزين نكون في ركاب السابقين تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح لما تتشبه بهؤلاء الناس ده فلاح عظيم جدا وهديك هدية بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم حديث رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك أن رجلا أعرابيا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله قال يا رسول الله متى الساعة القيامة إمتى النبي عليه السلام صرفه من المهم إلى الأهم مش مهم الساعة إمتى المهم أنت مجهز نفسك ولا لأ قال وماذا أعددت لها قال ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام غير أني أحب الله ورسوله فقال له صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت يا الله أجمل كلمة سمعها سيدنا أنس بن مالك قال أنس فوالله ما فرحنا بعد الإسلام بشيء مثل فرحنا بهذا الحديث ليه يا سيدنا أنس قال فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وأرجو أن أحشر معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم وإحنا ورب الكعبة بنحب النبي صلى الله عليه وسلم ونحب كل الصحابة وكل التابعين بل وكل الصالحين في كل زمان ومكان ونرجو أن نحشر معهم وإن لم نعمل بمثل أعمالهم حب الناس حب المؤمنين حب النبي صلى الله عليه وسلم حب الصحابة حتى لو ما كنتش عملت أعمال زي النبي عليه السلام وأصحابي ممكن تكون معاهم بحبك إياهم المرء مع من أحب يا الله همة عالية قوي همة عالية جدا جدا ان انت تخلي القلب ده مليان حب للنبي صلى الله عليه وسلم مليان حب للصحابة مليان حب للتابعين مليان حب لكل المؤمنين فتحشر معهم يوم القيامة وإن لم تعمل بمثل أعمالهم ربنا يا جماعة حضنا وحثنا على علو الهمة الهمة اللي احنا عاملين نتكلم عنها دي عايزين همة تحلو تحلو والهمة تبقى في قلبك عالية جدا اوعى تحتقر نفسك زي ما قلت لك اوعى تحتقر نفسك خلي نفسك كده عاليه ان شاء الله ان شاء الله اكون مع النبي عليه الصلاه والصحابه ان شاء الله اكون في الفردوس الاعلى حسن ظني بالله اولا مش حسن ظني بنفسك لا انا ظني بالله ان هو ربنا مش هيخذلني وربنا سبحانه وتعالى قال كما في الحديث القدسي انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء وفي روايه ان ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله طول ما أنت عايش عايش بين الخوف والرجاء لكن بتغلب جانب الخوف طالما لسه الشهوات شغالة أول ما تيجي عند الموت لابد أن تغلب جانب الرجاء على جانب الخوف ليه؟ عشان تلقى الله عز وجل وأنت حسن الظن بالله سبحانه وتعالى ربنا أمرنا بعلو الهمة أمرنا بعلو الهمة قال جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وسارعوا بالنسبة لأمر الدنيا قال فامشوا في مناكبها امشي يعني فاهم ازاي ولذلك في مقوله يعني ايه يعني المقوله دي طبعا بعض الناس فاكراها حديث ولذلك احدى المذيعات كانت يعني مستضيفه واحد من عائله القوم فبتساله وتقول له حضرتك يعني حضرتك ايه الحكمه اللي انت يعني ماشي عليها؟ قال لها هي قول المولى عز وجل اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا فقالت له صدق الله العظيم طبعا يعني هو لا قرآن ولا سنة ده قول سيدنا علي بن أبي طالب قال اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا إيه معنى الكلام ده مش اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا يعني جمع يا عم جمع عشان المال ده يكفيك ويكفي ولادك وولاد ولادك وطبعا أعز الولد ولد الولد الموضوع مش كده ده كأنه بيقول لك بالراحة على مهلك سقطت السنة دي في كلية ما تضايقش نفسك ابذل جهدك مرة تانية وقف مرة تانية وخلي عندك ثقة بالله سبحانه وتعالى وخد بالأسباب وذاكر وسيبك من أصدقاء السوء وإن شاء الله اللي ما تقدرش تعمله السنة دي تعمله السنة الجاية آه ما كسبتش في المشروع ده ولا يهمك ما كسبتش النهاردة بكرة تكسب آه ما- ما فيش بيع والدنيا واقفة ما فيش مشكلة إن شاء الله ربنا يكرمك واحدة واحدة والدنيا هتمشي يبقى إيه كأنك تعيش أبدا تخيل اللي أنت مش هتاخده النهاردة هتاخده بكرة ما تزعلش فاهم إزاي لكن بالنسبة للآخرة لا لا لا الحق نفسك احتمال تموت دلوقتي بعد ساعة بعد ساعتين هتموت بالليل فاهم ازاي؟ اه واعمل لاخرتك كانك تموت غدا طب لو تخيل لو حضرتك لو تخيلت لو تخيلت ان انت هتموت بكره هتعمل ايه؟ والله العظيم بجد تخيل طب تخيل النهارده ايه؟ مثلا النهارده مثلا على سبيل المثال لو كان النهارده مثلا يوم السبت مثلا وهموت يوم الاحد يا نهار ابيض هموت يوم الاحد طب واحد زميلك جه قال لك ايه يا فلان خد يا عم الشاليه على البحر مباشره هديه اعمل بيه ايه يا عم انا ده انا هموت بكره آه، طب خد العماره دي على النيل ولا حتى لو كانت على الفيل انا ماليش دعوه بالكلام ده كله انا ما هعمل ايه ده انا هموت بكره يا عم طب مليار جنيه هديه ولا حتى ان شاء الله حتى الكون ده كله امال عايز ايه اسجد لله واصلي واقعد طول الليل اقرا القران واستغفر ده انا هموت بكره اه الحق نفسك واعمل لاخرتك كانك ايه كانك تموت غدا وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه طب هو ليه ربنا ذكر الجنه هنا على صيغه النكره جنه ما قالش والجنه ليه؟ من أجل التفخيم من شأن الجنة الجنة دي ما تتعرفش فيها إيه ده ربنا قال في الحديث القدسي الذي رواه البخاري ومسلم أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ما فيش حاجة تخطر على قلبك أبدا مما في الجنة شيء فوق الخيال فوق الوصف حاجة قلبك ما- ولا عقلك يوصل لها أبدا سبحان الملك يبقى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسابقوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات سابقوا بعض سابقوا بعض انت في سباق بس في سباق جميل ويعني محبب إلى النفس أخوك ختم القرآن في قد كده اختم انت في أقل من كده أخوك ما شاء الله حفظ البخاري يحفظ البخاري ومسلم طب هو حفظ البخاري ومسلم يحفظ الكتب التسعة طب هو ذاكر أصول الفقه ذاكر أصول الفقه وعلم المصطلح طب هو دعا إلى الله عز وجل لمدة خمس سنين ادعو إلى الله عمرك كله آه وسابق فاستبقوا الخيرات وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ففروا إلى الله الفرار كم نوع يا جماعة؟ نوعين فرار السعداء وفرار الأشقياء أناس يفرون إلى الله وأناس يفرون من الله خدت بالك؟ فالذي يفر إلى الله هو إنسان سعيد والذي يفر من الله إنسان شقي ولذلك قال صلى الله عليه وسلم اللهم لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك يا الله انت هتفر من انسان لانسان تاني انما اذا فريت من ربنا هتروح فين الانسان يفر من الناس الى الله لكن هتفر من ربنا تروح تروح فين خدت بالك فالله عز وجل هو الذي يفر منه اليه لا يفر منه الا اليه سبحانه وتعالى لا ملجا ولا منجى منك الا اليك يا الله سبحان الملك لذلك قال القائل اللهم اني ابرا من الثقه الا بك ومن الأمل إلا فيك ومن التسليم إلا لك ومن التوكل إلا عليك ومن الثقة إلا بك ومن الصبر إلا على بابك ومن الذل إلا في طاعتك ومن الرجاء إلا لما في يديك الكريمتين ومن الرهبة إلا لجلالك العظيم يا الله قال صلى الله عليه وآله وسلم حديث رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها أو سفسافها إن أنت لما تطلب اطلب حاجة عالية يعني أهل الدنيا بيدوا أمثلة كده أمثلة كلها غلط بس يعني أو أغلبها غلط يعني يقول لك آه، لو سرقت تسرق جمل ولو عشقت تعشق قمر فاهم ازاي؟ يعني يقول لك طالما بتسرق ما تروحش تسرق آه، بيضة فاهم ازاي؟ اسرق جمل كده كده هيتحسبت عليك سرقة فاهم ازاي؟ بيقول لك كل ومد ايديك اكله واتحسبت عليك الامثله بتاعت الباستا يعني المهم يعني ايه فسبحان الملك شوف هي امثله غلط يعني بس ايه شوف المعاني عامله ازاي هو عنده همه بس في الحرام طبعا خلي عندك انت همه في الحلال هو بيقول لك لو سرقت تسرق جمل ولو عشقت عشق قمر انت تقول بقى في نفسك كده ان انا لو طلبت من ربنا اطلب اغلى حاجه هو ده اللي النبي قاله لك فاذا سالتم الله الجنه فاسالوه الفردوس الاعلى يبقى النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه؟ ان الله يحب معالي الامور ويكره سفسافها وفي رواية إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسفة ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير المؤمن القوي في إيه بقى يا جماعة اللي عنده عضلات وترابيس والكلام ده كله وعنده قوة وش- مش هي ده بس ممكن دي تكون من ضمنها قوي في إيمانه قوي بعقيدته قوي ب- بحبه لله قوي ماديا قوي جسديا قوي وظيفيا عنده منصب عالي ما شاء الله ليه؟ لأن نعم المرء الصالح من الرجل الصالح منصبك هتستخدمه في طاعة ربنا وفي خدمة المسلمين وأحب الناس إلى الله خد بالك آه، آه، يعني آه، يعني آه، يعني والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه إن أحب إنسان إلى الله سبحانه وتعالى هو أنفعهم لعباده آه، منصب آه عندك منصب ما شاء الله مدير في شركة كذا أي مسلم بيجيني بخدمه ما بفتحش الدرج بقى ما بقولوش الشاي ما بقولوش ال- النسكافيه خد بالك لا انا بخدمه لله سبحانه وتعالى انا بخدمه لله سبحانه وتعالى يبقى نعمل مال الصالح للرجل الصالح ونعمل منصب ايضا للرجل الصالح المنصب العالي ونعم الزوجة للرجل الصالح نعم أي شيء يكون في حوزة رجل صالح يستعين بهذا الشيء في طاعة الله وفي خدمة دين الله سبحانه وتعالى المؤمن القوي ولذلك سبحان الله أنت لما تنظر حتى للحروب الإسلامية التي كانت بين المسلمين وبين المشركين كانت حرب عقيدة ما كانتش حرب قوة بس لا كانت حرب عقيدة بجد ع- هديك مثال بسيط بس عشان ما نخش الموضوع في سرية مؤتة سرية مؤتة هم بيسموها غزوة والغزوة ما يكون فيها النبي صلى الله عليه وسلم والسرية التي لا يكون فيها آه، إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم آه، لكن لأهمية هذه ال- ال- السرية كانوا يسموها غزوة لأن دي السرية الوحيدة التي أمر النبي عليها ثلاثة من الرجال اي سريه معروف النبي عليه الصلاه والسلام بيامر آه، مثلا حمزه بن عبد المطلب على السريه دي آه، عبد الله بن جحش على السريه دي انما في السريه دي بالذات امر النبي ثلاثه كما صح الحديث عند البخاري ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال على القوم زيد بن حارثه فان اصيب يعني ان قتل فجعفر بن ابي طالب فان اصيب فعبد الله بن ابي رواحه فان اصيب فتخيروا ما شئتم النبي عليه السلام قعد مع الصحابة والصحابة لما وصلوا عند مؤتة فجأة لا- بيسألوا عن يعني استطلعوا كده يشوفوا عدد الكفار قد ايه فوجدوا الكفار كام 200 ألف طب وعدد المسلمين كان قد ايه 3000 يعني لا نسبة ولا تناسب دول 200 ألف وعدد الموحدين 3000 فقالوا بس لا احنا دلوقتي بين ثلاث خيارات اما ان احنا نرجع واحنا معذورين واما ان احنا نطلب من النبي عليه السلام نبعت له مرسال يبعت لنا مدد من الرجال واما ان احنا ندخل وامرنا الى الله سبحانه وتعالى فقام عبد الله بن رواحه وقال الكلمات شوف بقى حرب عقيده بجد فقال يا قوم ان الذي تخافون للذي خرجتم له تطلبون وانها والله لاحدى الحسنيين خد بالك وإننا والله لا نقاتلهم بعدد ولا عتاد ولا قوة ولا منع وإنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله عز وجل به وإنها لإحدى الحسنين إما النصر وإما الشهادة فسيروا على بركة الله فدخلوا وكانت النصرة لجند الله سبحانه وتعالى فحرب عقيدة يبقى المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير يا الله شوف النبي عليه الصلاة والسلام كمان بيح- بي- بي- بيحضك على الهمة العالية يقول صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم بسند صحيح بيقول لك الحق اغتنم فوز اوعى تفوتك الفرصة شوف النهارده لما بيكون مثلا في اوكازيون على الملابس تلاقي الاعلانات في الجرايد والتلفزيون يقول لك الحق نفسك قبل ما مش عارف التصفيات تخلص الحق ده في اوكازيون وتلاقي الراجل معهوش فلوس وراح يستلف او يعمل جمعيه يظبطها على حاجتين جمعيه يظبطها على شهر مش عارف ايه عشان الاوكازيون وشهر مش عارف ايه عشان المصيف واخد بالك اه ليه فرصه عمرك الحاجه اللي كنت تاخدها ب 100 جنيه هتاخدها في الاوكازيون ب 50 جنيه الحق نفسك خلص طب ده النبي عليه السلام بيقول لك لا الحق نفسك في حاجه تانية اهم بقى من ده كله الحديث رواه الحاكم بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس الحق تاخد خمس حاجات قبل ما يحصل قدامهم خمس حاجات تندم بسببهم اغتنم خمسا قبل خمس ايه هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم شبابك قبل هرمك قبل ما تعجز يا جميل الحق نفسك لسه الشباب دلوقتي تقدر تصوم تقدر تصلي تقدر تصلي قيام الليل تقدر آه، تتصدق تخدم المسلمين تقدر تطلب العلم تدعو الى الله الحق نفسك شبابك قبل هرمك صحتك قبل سقمك قبل ما تعيا انت دلوقتي سليم الحق نفسك ياما الشباب كتير جدا بنقول لهم صلوا فيقول لك يا عم لسه شباب وسيبني اتمتع بحياتي فمره واحده يعمل حادثه عياذا بالله شلل رباعي نام على السرير تساله امنيتك ايه؟ اقوم ليه؟ عشان اسجد لله طب ما انت كنت قايم ما انت كنت بصحتك كنت بعافيتك قبل ما تندم يوم الحسره فاهم ازاي؟ قبل ما تندم يوم يدعون الى السجود وهم سالمون ما- ما حدش يقدر يسجد خلاص فاهم ازاي؟ ليه؟ اه سبحان الملك ان ان الانسان يوم القيامه من ضمن المشاهد التي اخبرنا المولى عز وجل بها يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون خاشعه ابصارهم ترهقهم ذله ايه السبب وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون في الدنيا هو صحته حلوه وشباب وما شاء الله يا عم تعالى صلي يقول لك آه، انا عايش حياتي و... و- ويعني لازم اتمتع واعيش يومين فاهم ازاي ولما اكبر ان شاء الله لما اطلع المعاش ان شاء الله هقعد بقى ليل ونهار اوعدك ليل ونهار في المسجد قراءه قران وبكاء وزي ما انت عايز سبحان الله ويجي هو يموت واغلب اللي يموتوا دلوقتي يا شباب هم الشباب يعني انا في بعض القنوات بدعو في بدايه الدرس لبعض الناس اغلب الاسماء اللي بتجيني كلها شباب في العشرينات سبحان الملك فاكتر اللي بيموتوا يا شباب هم الشباب ولذلك تلاقي ما فيش حد بيكبر الا قليل جدا فاهم ازاي؟ لان اللي كبروا ماتوا واللي موجودين دلوقتي بيموتوا قبل ما يكبروا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اعمار امتي ما بين الستين الى السبعين. تلتهم نوم 8 ساعات في اليوم بتنام 20 سنه وبتشتغل 20 سنه وبتاكل وتشرب وتروح مع زوجتك وتقعد مع اولادك 10 سنين وبتروح ظروف مش عارف ايه هنا وهنا وهنا. يبقى من كل 60 سنه دي خمس سنين. لو اخلصت النيه وجددت النيه فاهم ازاي يتحول الخمس سنين دولت لعباده 60 سنه بفضل الله سبحانه وتعالى ايه دي مساله دراسه الجدوى دراسه الجدوى بتاعت المشروع ما هياش اهم من دراسه جدوى عمرك كله عمرك كله ممكن يعدي وانت ما عملتش حاجه خالص بالمره لا لنفسك ولا لبلدك ولا لدينك لا لازم يكون ليك كيان يكون ليك وجود ما ينفعش تبقى على هامش الحياه عايزينك يوم ما تموت الدنيا كلها تحزن عليك تقول يا ربنا يرحمه رحمه واسعه شوف انت النهارده حزن الدنيا كلها على موت الشيخ ابن باز انا مش هقول لك بقى من ايام الصحابه لا انا بتكلم في عصرنا الحالي الشيخ ابن باز رحمه الله رحمه واسعه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمه واسعه الشيخ الالباني رحمه الله رحمه واسعه شوف الناس ديت اثروا قد ايه على الدنيا كلها شوف انت لما تيجي النهارده تقرا في كتب هؤلاء ت- وتستفيد من علمهم ومن شريطهم ودروسهم شوف قد ايه مع كل حرف في ميزان حسناتهم وانت بتدعي لهم يا رب ارحمه رحمه واسعه ربنا يرحمه ربنا يرضى عنه وبتدعي لهم شوف ده هو ده بقى الثناء الحسن والذكر الجميل الذي يترك لك بعد موتك هم دول ولادك اللي انت بتسيبهم كتبك و- ودروسك وشرايطك و... و... والحياة اللي انت بتوصلها والعلم اللي انت بتوصله للناس بفضل الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يقول اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك صحتك قبل سقمك غناك قبل فقرك معاك فلوس الحق وتصدق ممكن تفتقر والفلوس تروح منك وتندم آه، الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله رحمه واسعه كان بيحكي انه ايام ما دخل استعمار بلاد الشام بيقول رحنا عشان نجمع فلوس عشان الناس مرميه في خيام مش لاقيين ياكلوا فرحنا من ضمن من اللي رحنا له تاجر كبير جدا ملياردير قلنا له اي فلوس عشان تساعد اخوانك اللي مشين ياكلوا قال وانا مالي بيهم مع انهم ما كلوا وكده ويعني ورفض تماما فاهم ازاي؟ آه، طب الاستعمار دخل بقى انا مالي ومال الاستعمار وأنا- انا تجارتي وحاجتي زي ما هي الحمد لله سابوا الشيخ علي الطنطاوي ومشي بيقول بعدها بحوالي شهر فوجئت وانا بوزع الاكل وال... على الناس في الخيام لقيت واحد بيجري مني فرحت ورا بتجري مني ليه؟ قال بصيت في وشه فلقيته هو هو نفس التاجر اللي كان رايح له عشان بيقول له فلوس عشان اخوانك لقيته منتظر مني رغيف عشان ياخده مني وبيبكي بيقول له يا ريتك خدت مني فلوسي كلها عشان تبقى لله الاستعمار دخل عليا وخد كل فلوسي وما كانتش لله خدت بالك؟ اه وغناك قبل فقرك وحياتك قبل موتك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك. اخر حديث نختم بيه قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك الحق خلي عندك همه عاليه اوعى تخلي نظرتك قاصره مشكله الناس ان هم شايفين الدنيا ايه زي القلم ده كده تحطه قدام عينيك ما تشوفش حاجه غيره انما تحطه بعيد كده اه شايف الدنيا شايف وراها في موت في قبر في حشر في آه، ميزان في صراط في وقوف بين يدي الله في في الاخر جنه او نار فلازم تشوف ال- الصورة كلها على بعضها تشوفها كاملة قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح من كانت الآخرة همه شوف اللفظ طالع شوف حتى الحروف طالعة عامل ازاي من كانت الآخرة ايه همه شوف ايه اللي يحصل خد ثلاث ثمرات جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة طيب ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره ايه في قلبه لا ده يقفلوا الباب من البيت من بابه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له منها يا الله الناس اللي تعبت نفسها أنا أعرف بعض الشباب أعرف بعض الشباب اللي, اللي قضوا وقتهم كله في جمع المال وبس وبعد عن الطاعة بعد عن الصلاة بعد عن طلب العلم بعد عن حتى أن يقعد مع حد يذكره بربنا سبحانه وتعالى وجمع فلوس جامدة جدا لمدة عشر سنين وعرفهم شخصيا وبعد عشر سنين في صفقة واحدة خسر كل اللي حيلته بقى على البلاطة على رأي المثل حتى البلاطة باعها فما بقاش حيلته حاجة فسبحان الله انما انت النهارده لما تشغل نفسك مش معنى كده يا جماعه ان بقول ما حدش يشتغل احسن حد فهمني غلط اشتغل واكسب واربح واعمل كل حاجه بس اوعى تنسى ربنا اوعى تنسى الصلاه اوعى تنسى القران اوعى تنسى ذكر المولى عز وجل اوعى تنسى تربي اولادك يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد زي واحد طيب يقول لك يعني انت عايز تقول لي عايز تقنعني ان احنا واحنا عاملين بنتعذب وبنبهدل في, في النار ان احنا مش هنصعب على الملائكه طبعا هنصعب عليهم ويقولوا خلاص كده وما تعملش كده تاني وخلاص يعني لا ده ربنا وصفهم قال غلاظ شداد ما حدش بيصعب عليهم لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يامرون ويقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ركبنا سفينه الفضاء رسينا على كوكب علو الهمه خليك على الكوكب اوعى تقفل اوعى تتحول عن هذا المكان جاي لك الحلقه الجايه ان شاء الله بكره وانت على نفس كوكب علو الهمه عشان نكمل الموضوع اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته